السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله إذ أنني إذ إنني والله احبكم في الله فلازم ان اطمئن على احوال قلوبكم قل لي قلبك اخباره ايه يا ترى راضي راضي بربنا راضي عن ربنا راضي لربنا يا ترى انت راضي بلاش نتسرع قول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ده سؤال برضو ازاي الواحد يقول راضي عن ربنا طبعا راضي بلاش نتسرع في الاجابة دي عشان في المواقف المواقف بتفضح وبتظهر فعلا عدم الرضا انا صراحة نفسي والله بجد صدقوني اطمئن يعني افتح قلبك كده راضي راضي برزقك راضي بزوجتك راضي بولادك راضي بشقتك راضي بشكلك راضي وانت يا اختي راضيه راضية بحياتك راضية برزق ربنا ونعم ربنا ولطف ربنا وستر ربنا وعفو ربنا راضية وانت راضي راضي بشرع ربنا وبأحكام ربنا وبحلال ربنا راضي راضي بتحريم ربنا ال... يعني الاحكام الشرعية راضي ولا في من جوه سخط ولا في من جوه وساوس شيطانية بتلعب آه أدعوكم إلى الرضا اللهم يا أحكم الحاكمين أنت أرحم الراحمين يا رب أنت قلت الله لطيف بعباده اللهم اللهم
بالحب
أطلع قلوبنا على عطفك ولطفك حتى ترضى بيقين وتحب بيقين وتستسلم بيقين اللهم اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا واجعل اسرارنا خيرا من علانيتنا اللهم احينا ما كانت الحياه خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاه خيرا لنا واذا اردت بقومنا فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين اللهم انا نعوذ بك ان نرد الى ارذل العمر امين امين امين اخوتي سؤال اخر هل رايت النبي صلى الله عليه وسلم احنا فضلنا نشرح في اللقاء الماضي وصف النبي عشان تشوفه في المنام يا ترى شفته في المنام ولا لسه قول لي هو مهم ان الواحد يشوف النبي في المنام اقول لك يعني غالبا الموضوع ده مهم يعني مهم مهم شويه مهم ليه لان لو واحد بيحب النبي وشاف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بيبقى ده نوع من تسكين الشوق الجارف انا دلوقتي مشتاق اصل انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم فانا مشتاق ان انا اشوفه فعلا فعلا مشتاق ان انا احضنه مشتاق ان انا آه، يعني م- مشتاق فده ممكن يحصل في المنام يبقى شيء من من من تسكين الشوك الجارف اصل احنا اعتقدنا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة اكمل من حياة الشهداء مش حياة زي حياتنا كده يعني زي ما احنا عايشين آه، زي ما بعض- البعض بيظن لا لا لا لا ده حياة زي حياة الشهداء كده مش الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون النبي أكمل من حياة الشهداء لأنه أفضل من الشهداء بالطبع فسن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن أن جسده سليم في قبره طيب رطب كما هو فقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة حين قالوا كيف وقد آرمت يعني الارض اكلتك قال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فلذلك إيه، احساسك بقى بده بالمعنى ده لما تشوف سيدنا النبي في المنام تسكين الشوق الجارف ده بعض السلف يقول ايه يقول ان رؤية العلماء في المنام بركة لأهل المكان فما بالك برؤية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الواد عزب شغال معايا في الصلاة على النبي ربنا يكرمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيضا آه، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع عاجل البشرى للمؤمن بس احنا قلنا شرط شرط انك تشوفه زي ما وصفناه كده ان تبقى عينيه كده شدة سواد في شدة بياض ان تبقى حواجبه كده ان يبقى انفه كده ان يبقى سناء اسنانه كده لا بلاش يا ميدان الله يرحمك ابعد عني استرنا الله يسترك فالشاهد ايه ان لما يبقى الصورة اللي احنا وصفناها كيف كانت كفيه وكيف كان كتفيه وكيف كان شعره وكيف كانت لحيته وكيف كان شاربه وكيف كانت عنفقته كيف كانت اسنانه لما تشوفه بهيئته اللي احنا وصفناها يبقى انت شفته صح تبقى دي من عاجل بشرى الم... بشرى بشرى عظيمة جدا لمن يراه على هيئته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأن احنا بنعيش في زمن دلوقتي موضوع الأحلام لو ان انا شايف الحمد لله ان هو الأمر انحسر شوية إلا ان في طغيان في الأحلام الناس بتحلم وتحكي وأحيانا بيستحي الإنسان لما يسأل في رؤية الإنسان يستحي ان هو يكسر بخاطر اللي بيقول يعني في راجل طيب جاي لي جاي لي بطفله عنده ست سبع سنوات والطفل يقول انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي ما هو الطفل مش هيكذب يا عم انا قلت لك الاطفال كلهم بيكذبوا خيالهم خصب الاطفال بيكذبوا ما انا قلت قبل كده ومحدش يزعل مني ما تزعلوش من الكلمه دي ان شاء الله ربنا يكرم ونيجي في تربيه الاولاد نقول ان اللي يقول ابني ما بيكذبش يبقى هو بيكذب لا الاطفال في في مرحلة سنية معينة برضو الكلام ده لازم ينضبط كده ان في مرحلة سنية معينة مع سعة الخيال وضعف الحصيلة فبيكذب ومش عارف ان ده كذب ثم ان الولد لا يضبط مسألة انه كان بيحلم وهو نايم والقاعد بيتخيلها وهو صاحي طفل طفل ف تضطر احيانا تقول اه ما شاء الله ربنا يبارك ما شاء الله ربنا يحفظه ما شاء الله ده شيء طيب جدا كويس جدا ممتاز جدا وتقول الكلام ده ثم الكلام ده يحصل به طغيان ان الولد ده بقى بركة وده بيشوف النبي ده شاف النبي كذا مرة عايزين ننضبط بقدر الامكان علماءنا اتفقوا على ان اللي يشوف النبي لازم يوصفه بهيئته شوف القصة دي ان ضابط الرؤية لا تكون الرؤية حقا الا اذا رآه في صورته صلى الله عليه وسلم اي ان رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم لا تعتبر رؤية حق الا اذا رآه على صفته التي وصف بها كان محمد بن سيرين اللي بيضرب به المثل في تأويل الأحلام إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال صف لي الذي رأيته فإن وصف له صفة لا يعرفها فإن وصف له صفة لا يعرفها قال لم تره والإسناد صحيح إلى محمد بن سيرين وأخرج الحاكم بإسناد صحيح أيضا عن من طريق عاصم ابن كليب قال حدثني أبي قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم ابن عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت لابن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال صفه لي قلت ذكرت الحسن بن علي فشبهته به قال قد رأيته وإسناده جيد وعن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رأيت النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا, يتش... لا يستطيع أن يتشبه بي إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الضحك جميل دوائر الوجه قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت بس ده لنا قدرت أضبطه فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن, أن تنعته فوق هذا يبقى الشرط ان يبقى شافه بالصفة اللي احنا وصفناها يبقى انت كده شفت النبي يا رب تشوف النبي اللهم ارزقنا رؤية النبي في المنام اللهم ارزقنا رؤية النبي في المنام اللهم ارزقنا رؤية النبي في المنام ثم يا رب ارزقنا رؤيته على حوضه في الموقف ثم يا رب ارزقنا صحبته في الفردوس الاعلى من الجنة امين يبقى شفت النبي تشوفه على هيئته اللي احنا وصفناها واللي احنا اه بيناها اه قلنا اول حاجة تسكين الشوك الجارف تاني حاجة اه بشارات قال صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة وقفنا على النقطة دي المرة اللي فاتت وكانت مفاجأة ان في حد فكر ان هنشوفه احنا في الدنيا دي لا فسيراني في اليقظة يعني هيشوفني في الاخرة سيراني يوم القيامة دي بشرى لكن مش في الدنيا واحنا احياء هنا في الدنيا محدش لن ترى النبي في اليقظة مش هيحصل يعني وانت قاعد كده والنبي يعدي قدامك او يقعد معاك ما تصدقش الكلام ده اطلاقا لن يكون انما معنى فسيراني في اليقظة يعني يوم القيامة في الجنة وده كلام العلماء قاطبة مش كلامي انا كل العلماء شراح الحديث قالوا كده ان معناه انه سيراه في الجنة من رآه في الدنيا حقيقة من رآه في المنام في الدنيا سيراه حقيقة يوم القيامة على حوضه في الجنة سيكون له خصوصية قرب من سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيضا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في الدنيا نوع من أنواع التثبيت لذلك خلي بالك قد يراه المفضول دون الفاضل يعني ممكن تلاقي واحد عاصي وتايه ويشوف النبي ليه ده موضوع عايز قاعدة بقى صراحة لأن ربنا سبحانه وتعالى يربي عبده فتجد ان في انسان الله جل جلاله يريد له الخير آه عارفين قلنا ايه مرة قلنا ان آه انك تجد انسان ضال بس هو من جواه مليان دين مليان من جواه جواه حب جارف الطغيان اللي انت شايفه في الظاهر ده ان هو بيعصي ويكذب وياكل حرام او يظلم ويؤذي الى يفجر كل ده في ظاهره وهو من جواه بيتعذب واللي بيعمله ده كله لا هو راضي عنه ولا راضي بيه ولا بيحبه ولا حريص عليه بس هي الظروف حطته في وضع زي كده فده ربنا يأتي به اللي جواه كده احنا دايما نقول ان في علاج المس من الجن وغيره لازم يبقى المريض راغب في العلاج وحابب العلاج وكاره المرض عشان العلاج يجيب تأثير فنفس الشيء برضو ان الفاجر اذا اراد ان يهدى لازم يبقى جواه كاره للفجور ونافر منه وبيحب الطاعة ويحب القرب من ربنا فربنا يسبب له الاسباب لان الله مطلع على البواطن أليس قد قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى أجساء ولكن ينظر إلى قلوبكم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم فلذلك مثل هذا الشخص مثل هذا الإنسان أنا قلت قبل كده في مش فاكر كان في محاضرة ايه يمكن صرخته مسات مش فاكر كانت محاضرة ايه, إيه ان اوعى تفكر ان كل واحدة متبرجة انها فاجرة لا ممكن واحدة مش مش محجبة بس جواها في طيبة شديدة جدا ولا تفجر ولا تفسق وانما هي محتاجة بس ايد حنينة تأخذ بها الى الطريق الى الله سبحانه وتعالى آه فالله عز وجل مثل, مثل هذه المرأة مثل هذا الرجل يدبر لهم الأسباب ممكن بقى ربنا يأتي به برؤية طيبة زي دي يعني أتاني شخص حسدته أو أغضبته بلاش حسدته دي وهو بيقول لي أنا رأيت سيدنا أبو بكر الصديق في المنام قلت له لا أنا شايف قدامي تيشيرت احمر وبنطلون ديرتي ونضاره سودة والموضوع مش قال لي والله شفته ودموعه انا دايما اضرب بيه المثال ان عند في انسان كده ايه احنا الدموع عاده تنزل واحده واحده ده بينزلوا اربعه اربعه كده دموعه نازله كده ويقول لي شفت سيدنا ابو بكر في المنام والله طب قولي شفته ازاي شفت ايه وصف فعلا هو ده الوصف اللي بنقراه في الكتب لسيدنا ابو بكر حضنته وبدات انا انا اللي ابكي بقى ازاي يا ابني انت شفت سيدنا ابو بكر قال لي والله انا لقيت نفسي ماشي في طريق وبعدين آه لقيت حد بيند عليا من جنب كده يا ابني يا ابني يا فلان فبصيت عليه فقلت له سيدنا ابو بكر وكمان عرفته الله اكبر سبحان الله كانت دي نقطة تحول في حياته نقطة هداية يعني يقول لي بسني من هنا من سبحان الله العظيم فبقول كده ان ممكن ربنا يسبب الاسباب يخلي ده يشوف سيدنا ابو بكر ده يشوف سيدنا النبي وقد يكون عاصي ويشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويشوف سيدنا عمر وده شوف الامام احمد بن حنبل ارزاق بس بتبقى نقطة تحول في الحياة او تكون حجة عليه ثم قد يأتي الله به بقى بان يدبر له صحبة صالحة بان يدبر له حاجة طيبة يسمعها فتؤثر فيه دون غيره يعني سبحان الله العظيم عندنا شريط قديم بقاله 15 سنة اسمه حرب التدخين ما زال واحد يجي يقول ده هي كلمة واحدة في الشريط كلمة واحدة هي اللي خلتني اتوب وهكذا الشاهد ايه ان الكلمة دي سمعها ممكن يكون في صالون حلاقة بيحلق سمع الكلمة دي قال له اقفل التسجيل وهو بيقفل سمع الكلمة دي قال له طب شغله بقى بيحصل كده فالشاهد ايه ان وقد يأتي الله به ببلاء آه في ناس ما بتجيش بالراحة فيأتي الله به رغم أنفه رغم أنفه بسرطان بقى بجلطة بحادثة عربية و يتربط في السرير شهور ب ما هو زي ما قلنا الله يربي عبده تربية اللي ربنا سبحانه وتعالى يأتي به إن علينا للهدى ربنا قال كده فيأتي به يدعوه الله عز وجل إلى طريقه برفق والله رفيق يحب الرفق برؤية طيبة برزق طيب بكلمة طيبة صحبة طيبة ب فما يجيش فيبتليه الله بصاعقة مزلزلة ياتي به يعني هيجيبك هيجيبك كتيرة ردت قصة الولد اللي كنا بنقول له يا ابني توب يقول لهم سنتين بس وهرجع انا عارف ان انا غلط بس سنتين اديني فرصة سنتين وارجع لربنا سبحانه وتعالى ففي خلال السنتين ابتلي بالايدز فلما رحت زرته قال لي كان نفسي اجيله على رجليا لكن جابني على وشي اه هيجرك تعال له بالراحة قبل ما يجيبك رغم رغم انفك آه قد يأتي الله عز وجل بالانسان بنعمة غير متوقعة بنعمة غير متوقعة فلذلك تجد ان الله عز وجل يربي عبده بالسباء والضباء فالشاهد ان مش دايما اللي شاف سيدنا النبي احسن من اللي ما شافش مش شرط لذلك تجد ان الكرامات كانت بعد عصر الصحابة يعني في حال التابعين واتباع التابعين اكتر من الصحابة ليه لان الصحابة كانوش محتاجينها كعوامل للتثبيت والبشارة في وجود سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لكن اللي بعدهم كانوا محتاجين احيانا في المواقف احيانا الانسان بيبقى في المواقف محتاج تثبيت من القصص العجيبة مثلا ان سفيان الثوري كان آه طلبه ابو جعفر المنصور عشان يقتله وكان قاعد في مكة فلما عرف ان ابو جعفر المنصور جاي مكة عرف انه هيتقتل فكان نايم في الكعبة وراسه في حجر ورجليه في حجر فمات ابو جعفر قبل ان يصل الى مكة الكرامات دي زي ما قلت كده بتبقى نوع من عوامل التثبيت ان يبقى حاسس العالم او الشيخ او انت حاسس او غيرك حاسس العبد ان ربنا معاه بيثبته يقول له انت صح هو كده فيحتاجها لكن ايام الصحابة كانوا مش محتاجين الكرامات دي لوجود سيدنا النبي والقرآن يتنزل بين اظهرهم وايضا علو مقامهم وصدق ايمانهم وقوة يقينهم ما كانوش محتاجينها زي ما احنا النهاردة ضعفاء احيانا الانسان يبقى محتاج كده بس ايه اشارة تشفيه اشارة تشفيه اشارة تقول له انت صح اطمن بعد البلايا اللي ت... ب... ب... في في زماننا والفتن اللي بتتحدف عليه من كل جانب فيحتاج بس اشارة اي نور كده يقول له اطمن انت صح اسأل الله جل جلاله ان يرزقنا يقينا نصمد به امام الحوادث الشاهد ايه ان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بركة لأهل المكان تثبيت للإيمان بشارة بحسن الخاتمة لأنه, من أنه سيراه في الموقف وفي الفردوس الأعلى أنه سيكون قريب من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لكن خلي بالك ان رؤية النبي في المنام صلى الله عليه وسلم ليست دليل ان انت افضل من غيرك اوعى تغتر فالرؤية الصالحة تسر المؤمن ولا تغره اتنين ان الرؤية لا تثبت احكاما جديدة واحد يقول انا شفت النبي في المنام وقال لي قول كذا مرة كذا كذا كذا ما ينفعش اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس نعم الدين كمل والدين تم والسنة تمت ما ينفعش ان احنا ننشئ احكاما جديدة بناء على المنامات والاحلام لان الرؤى لا تنضبط لا تنضبط عشان كده احنا بنقول لو احنا قلنا ان في بعض الناس بتكذب في الرؤية هم ما نظلمش الناس ممكن هو ما بيكذبش بس بر الخيال الخصب له دور له دور في اه وضع الرتوش حوالين الاحلام فلذلك الرؤية لا تنشئ احكاما جديدة ولا تلغي احكاما شرعية قائمة ما يجيلكش النبي في المنام يقول لك لا لا خلاص انت كده حبيبي وصلت وما تصليش تاني او لا انت ينفع ان انت ما, ما تلبسيش حجاب او اللي هو النقاب يعني دايما لما اقول كلمه حجاب يعني نقاب او يقول لحد ان صلي في البيت او صلي في المسجد الفلاني ومسجد الفلاني لا لا لا لا, لا خالص احذر ان يخدعك الشيطان احذر ان يضللك اللعين لا ينشئ الرؤية في المنام المنامات لا تنشئ احكاما شرعية ولا منامات لا, تن لا تنفي احكاما ولا تلغي احكاما قائمة انما المنامات فقط غاية ما فيها انها يستأنس بها يستأنس بهذا المنام اظن كده موضوع الرؤية بقى واضح مفيش حاجة محتاجين نقولها وفي قضية الرؤية وننتقل بقى بعد ما وصفنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف ننتقل الى بيت محمد الانسان الكامل عند البعثة احنا بنقول ان الكمال البشري مستحيل الا في الانبياء فما من عالم ولا عابد ولا كبير ولا ذي فضل الا وفيه عيب ولكن من غلب فضله نقصه وهب نقصه لفضله فمن الناس من لا ي... اذا بلغ الماء كلتين لا يحمل الخبث والميزان عند الله ان من رجحت حسناته سيئاته دخل الجنة فنعم الرجل اما الكمال البشري فليس الا للانبياء وافضل الانبياء واكمل البشر وخير الخلق وسيد ولد ادم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حبيب الله خليل الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فحين نزلت عليه النبوة كان في كماله البشري في قمة كماله البشري صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصفنا جسمه ثم تعالوا لنرى محمد صلى الله عليه وسلم الإنسان الكامل في كماله العقلي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ايضا في قمة الكمال العقلي العلماء ذكروا بالاستقراء ان من شروط الواجب توافرها في الانبياء او التي ثبت توافرها في جميع الانبياء فلا يختار الله نبيا الا وفيه مجموعة من الصفات منها الفطنة منها الايه الفطنة الفطنة اللي هي الذكاء الكمال العقلي من صفات الانبياء انه ما يضحكش عليه ما يتمكرش بيه ما يخدعش رغم انه بشر وانما فطن صلى الله عليه وسلم لماح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وده يدفعنا إلى أن نتكلم عن قضية العقل في الإسلام لأن في مدرسة عقلية اللي هم اسمهم المعتزلة قول لي يا عم الشيخ بلاش الحاجات اللي بتاع زمان دي لا مش بتاع زمان دول موجودين دلوقتي برضه اتباعهم او اذنبهم او المعجبين بيهم موجودين وانا لما بقول لك المعتزلة عشان تعرف مثلا آه، الزمخشري مشهور وك- وكتب ال- الكشاف في التفسير موجود آه، تعرف برضو آه، يعني إن, إن لما اقول لك ان ان المعتزلة اللي هم منهجهم بيقدم العقل على النقل يعني يقول لما تجيني آية أو تجيني حديث إذا دماغي قبلتها أقبلها ما قبلتهاش ما أقبلهاش منهجنا منهج السلفي يقوم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فتقديم النقل على العقل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله له كتاب اسمه درء تعارض العقل والنقل ان العقل السليم لا يعارض نصا صحيحا ابدا اذا رأيت نص وعقلك لا يقبله فاتهم عقلك يبقى عقلك اللي مش فاهم عقلك اللي مش مدرك لذلك آه، في في الكتيب بتاعنا اللي احنا بنقول عليه اسمه ابشر يا حبيب الله هو الطبيب آه، بنقول فيه ان لما تشوف الالم اللي انت فيه وانت مريض لازم تعتقد ان الله حكيم فهذا التألم لحكمة ممكن دماغك مش فاهماها فهذا من قبيل تعبيد العقل ان ربنا ابتلاك بالبلاء ده عشان عقلك ي- يعبد ربنا العقل ده يبقى عبد يقول له سلمت يا رب لك حكمة لكن انا جاهل لا اعرفها ولا اعلمها ذلك اللي بييجوا يقولوا الكلام عن العقل والقرآن جاء بمدح العقل ما حصلش النهارده رجعت كده كل الكلمات ال- في الق- في المصحف عن موضوع العقل مفيش غير افلا تعقلون افلا يعقلون لعلكم تعقلون لقوم يعقلون لا يعقلون اما مدح العقل ومدح العقلاء مفيش مفيش انما المدح للعباد المدح للعلماء المستسلمين لله اما مدح للعقل والعقلاء مفيش مفيش لذلك احنا بنقول ان العقل لما نجي نضعه في ميزان الشريعة الاسلامية ياخد حيزه المعروف حيزه الصحيح في منهجنا في آه، منهجنا ان هذا العقل عبد فلا يعارض الشرع بالعقل ابدا دي نمرة واحد نمرة اتنين ان الله خلق لك العقل لتتدبر العواقب بلاش تدبر خلي تدبر العواقب دي نمرة ثلاثة لكن نمرة اتنين لتفهم عنه آه هتلاقي برضه في الله هو الطبيب دي من مشاهد العبودية في المرض الفهم عن الله الفهم عن الله انك تبقى فاهم عن ربنا اوامره ونواهيه وزواجره واقداره وشرائعه افهم مش احنا لسه بنقول اشارة تشفيه بس مين اللي يفهم الاشارة ربنا يديله اشارة بس هو محتاج يفهمها يبقى صاحب العقل السليم العقل العبد بنقول إيه، إيه، عشان لازم تبقى فاهم ان تعظيم العقل وتقديمه ده منهج المعتزله منهم تفسير مشهور بس صاحب تفسير مشهور اسمه الفخر الرازي وتفسيره مشهور وموجود بين ايدين الناس الكتاب مثلا بتاع آه، آه، ادب الدنيا والدين بتاع ال- المواردي برضو هؤلاء اسماء كبيرة لعلماء كبار لكن معتزلة هؤلاء المعتزلة اللي هم قدموا العقل على النقل انت طيب سلفي تقدم النقل على العقل تقدم النقل النقل اللي هو ايه قال الله قال الرسول بفهم الصحابة والتابعين واتباع التابعين هؤلاء الصحابة والتابعين وأتباع التابعين اسمهم السلف الصالح هؤلاء القرون الثلاثة الخيرية اللي الرسول قال فيهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكثر الخبث فهؤلاء فهمهم مقدم على فهمنا لانهم وردوا النبع قبلنا وردوه صافيا ووردناه كادرا فلما يجي عبد الله بن مسعود يفهم آية بفهم محدش بيقول محدش يقدر يقول عبد الله بن مسعود قال كذا وانا بقول كذا ما ينفعش ما ينفعش ولا من بعدهم القرن الثاني ولا القرن الثالث ما تقدرش تقول انه فلان قال كذا من العلماء وانا بقول كذا ما ينفعش فهمهم مقدم الشاهد ايه ربنا وهبك العقل ليه نمرة واحد عبد لتعبده به اتنين لتفهم عن الله ثلاثة لتتدبر العواقب لازم ت... تبص لقدام تشوف اخرة فعلتك دي ايه كنا بنقول للمريض يعني تذكر بقى لما ربنا يعافيك ومرت ايام المرض وكسبت الاجر خسرت ايه في ايام المرض ما هي بشر ايام المسلم هو ده العقل ان في المرض اتدبر ودي من المشاهد تلمح الجزاء في الاخرة نفترض واحد عاش عمره كله مريض اللهم عافي كل مبتلى واشف كل مريض يا رب نفترض انه عاش عمره كله مريض وبعدين مات ودخل الجنة خسرنا ايه ولا حاجة ده سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحضرتك لو سمحتي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولو سمحتوا الإخوة اللي مهيصين دول كلكم تصلوا عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نفسي وانت قاعد معايا نفسي وانت قاعد معايا نفسي وانت بتسمعني تبقى مركز شوية الله يرحمك ركز شوية وبطل تنشغل عني الله يخليك اقول لك الحديث ولما تخلص المكالمة اللي في ايدك صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود اهل العافية يوم القيامة لو ان اجسامهم قد قربت بالمقاريض من عظم ما يرون من جزاء اهل البلاء الناس اللي عاشوا في الدنيا في عافية كانوا عايشين ما مريضوش وما تعبوش يجوا يوم القيامة انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب فيلاقوا اهل البلاء اللي كان في الدنيا عنده مرض كذا واللي كان عنده كذا واللي بيغسل بقاله كذا سنة واللي عاش مشلول كذا سنة واللي يشوفوا دول واخدين اماكن في الجنة ما هنا يا رب ارزقنا الجنة يا رب بقول لك المشكلة الكبيرة يا رب ارزقنا الجنة يا رب يا رب والله انت تعلم انت تعلم من قلوبنا اننا لا نشتهي سوى رضاك فاللهم ارضى عنا واكتب لنا برضاك الجنة أه بقول لما تيجي يوم القيامة وانت واقف بقى على اللهم نجينا من النار وعذابها واقف على شفير جهنم والنار مشتعلة وانت واقف والصراط ممدود على شفير جهنم وعمال تحط رجلك على الصراط وترجعها تاني وتحط رجلك على الصراط تلاقيه بيلسع وتلاقيه حاد تروح مرجع رجلك تاني وتفاجئ ان من جنبيك بصيت كده لقيت الواد احمد اللي كان ساكن جنبيكو فم عدى الواد اللي تكفي هذه الحسرة آه. ان حد يعدي منك هيبقى حزن قد ايه تكفي
حسره الحسرة لما لا لا لو انت عياذا بالله حد سبقك عشان كده بيقولوا ايه لو ان رجلا علم برجل اطوع لله منه فانصدع قلبه فمات ما كان ذلك بعجب لان ده هيحصل يوم القيامة لما تشوف يجي واحد يزورك تقول له امال انت ساكن فين نازل فين في الجنة يقول لك شايف ال القا... النجمة اللي هناك دي تقول له اه يقول لك ده القصر بتاعي لا ينبغي في الجنة حزن ولا ألم ولا نكد هتبقى راضي لكن في الموقف هتشوف العجب فلذلك لما تشوف أهل البلاء وهم بيعدوا وانت لسه واقف مستني الحساب بتوزن شفتها في المطار دي ان اللي معاهش شنط رايح ومعاه البوردنج اللي هي تذكرة ركوب الطيارة ما معاش شنط عدي ركب على طول وانت معاك شنط يلا طل... بوزن فالناس بقى اللي لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الارض وليس عليه خطيئة بشرى بشرى لأهل البلاء إن يبقى في الدنيا ما عليهش ولا ولا ذنب ما عليهش ولا ذنب فيجي يوم القيامة اتفضل على الجنة على طول مفيش ذنوب هيقف ليه الشاهد ايه ان العقل عشان افهم عن الله اتلمح العواقب زي ما بقول الشباب النهاردة اللي بيقول لي انه بيعاني بيعاني من البنات المتبرجات ودخول الصيف اللهم استر عورات المسلمين اللهم اهد نساء المسلمين اللهم اصلح بنات المسلمين اللهم استر عورات المسلمين اللهم اصلح كل امرأة مسلمة اللهم حجب نساء المسلمين يا رب العالمين اللي بيقول بعاني من من من النظر بنقول له طب واحدة معدية غمضت عينيا عدت خلاص خسرت ايه ولا حاجة طب واحدة معدية بصلها كسبت ايه ذهبت لذتها وبقيت تبعاتها راحت لذة انك انت بصيت بصة وفضلت مكتوبة زانية بئس الاسم الفسوق بعد الايمان يا بئسه من اسم ان يصير اسمك ان يصير اسمك عند الله زاني هو دي فايدة العقل هي دي اهمية العقل ان الانسان يستعمله صح ولذلك كثيرا ما اقول يا مناس ذكي جدا في التجارة ذكي جدا في الدراسة بس عند اوامر ربنا بيفقد عقله او يعطل عقله لو ان انسان استعمل عقله كما ينبغي مع شرع الله لعرف كيف يكون في اعلى درجة في الجنة تعالوا بقى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان عقله ما كانت الرسالة تجيء لغير عقل كامل وفكر مدرك وشخصية كريمة اختارها الله ولكن انبه انه مهما تكن قوة العقل فان الانسان لا يستطيع وحده ان يعيش في صلاح بغير ضلال بالعقل وحده اللي يقول لك ربنا عرفوه بايه اللي يقول لك بالعقل يبقى بيضحك عليك اما ربنا عرفوه بايه بالشرع لان لو العقل لوحده كافي ما كانش ربنا بعت رسل ولا انزل كتب خلاص بعقلك اعرف ربنا واعرف ايه الصح وايه الغلط لان القبيح الذي حرمه الشرع قبيح عقلا لكن ربنا سبحانه وتعالى ارسل الرسل ليعلموا الناس الحسن والقبيح ليعرفوا الناس بالله سبحانه وتعالى فلذلك ينبغي ان تفهم ان الله جل جلاله انزل الكتب وارسل الرسل لتعرف الله بالشرع لا بالعقل وانما يدلك الشرع على كيفية استعمال العقل على كيفية استعمال العقل عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مهما كمل عقله فانه لم يكمل الا بالرسالة الا بالرسالة ذلك عبقرية محمد نبوته رسالته صلى الله عليه وسلم كونه رسول مش بشخصه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته كامل العقل ازاي ان ربنا اعد عقله للنبوة ازاي قلنا في حادثة شق الصدر فلما جاء جبريل وميكائيل وشق صدره واستخرج قلبه واخرج المضغة وقال هذا حظ الشيطان وغسل قلبه في طست بماء زمزم ثم حشي حكمة ثم أعيد إلى صدره والتأم صدره يبقى هو ده الإعداد لقوة القلب طهارة القلب الكمال العقلي مش بمحمد صلى الله عليه وسلم وإنما بالله هي دي أنه شق صدره وأخرج قلبه في عجائب القلوب قلت إن القلب أربعة أجزاء الصدر والقلب والفؤاد واللب اللب ده اللي هو العقل هو ده جزء من أجزاء القلب له اتصال الكلام ده الطب الحديث يوافق ما يوافقش احنا بنتكلم بشرع ثم ليس كل ما يجهله الانسان يبقى غلط لا وانما سيعلمون يوما ما الشاهد ايه ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته وكان عنده سنتين كان عنده ثلاث سنوات في حادثة شق الصدر زي ما سردناها وحادثة شق الصدر حقيقية وحصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرة في طفولته وفي بني سعد عنده ثلاث سنوات ساعة ما ارجعته ام حليمة امه مرضعه يعني حليمة السعدية ارجعته الى امه وعنده ثلاث سنوات والمرة الثانية قبل الاسراء والمعراج لما قبل الاسراء والمعراج في نفس الليلة شق صدره والحديث سيأتي معنا في حينه لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما طهر قلبه وغذي عقله وقوي قلبه وقوي عقله في طفولته لم تجمح به شهوة يشهد أهل مكة ويشهد أهل قريش إن الرسول في طفولته ما كانش بيلعب مع الأطفال ويصرخ مع الأطفال لا لا لا وإنما كان يأتي إلى فراش جده عبد المطلب فيجلس يجوا ينزلون على فراش جده من على فراش جده يرفض لا عايز يجلس قال دعوا ولدي فإن له شأنا هو ده سيدنا النبي منذ كان طفلا فلم تجمح به شهوة ولم ينحرف مع هوى ولم تعرف له نزوة قلنا ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عمره 25 سنة وكان دأب العرب في حينه يتزوجون قبل العشرين ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما قلت الجملة لم يسعى الى الزواج حتى سعى الزواج اليه ثم لم يختر كما يختار الشباب وانما كان اختيار الله له لم تجمع به شهوة وكان امامه ابدا لم يزني بل لم ينظر صلى الله عليه وسلم لم يشرب خمرا لم يلعب ميسر قط ما حصلش ولا فكر ده من عقله الذي كمله وجمله الله سبحانه وتعالى به ثم احنا دايما نقول ان ال ال العطايا والمواهب الربانية تحتاج ان تستكمل بكسب دايما نقول ان المقامات اصلها وهبي وتمامها كسبي اصلها وهبي هبة من الله سبحانه وتعالى يعني حسن الخلق اصله وهبي قال له ايه ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحلم والاناه اشجع عبد القيس الرسول قال له كده قال له ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والاناه قال اهما خلقين تخلقت بهما ام طبعني الله عليهما قال بل طبعك الله عليهما قال الحمد لله الذي خلقني بما يحب الله ورسوله فالطيبة دي بتبقى اصلها هبة ولكن تحتاج الى تنمية كذلك العقل اصل وهبي لكن تمامه كسبي يعني ممكن انسان ينمي ذكاءه وده امر معروف تنمية الذكاء البشري وارد فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يغذي عقله بحضور دار الندوة ودار الندوة دي كان بيجتمع فيها كبار عقلاء العرب مرة كل شهر او كل ما يجي ضيوف كبار من اي مكان الرسول كان يقعد معاهم وينظر ويسمع ويسكت كانش يتكلم خالص كما جاء قيل من اقيال اليمن رأس كبيرة من, من رؤوس اهل اليمن اتى الى مكة فاجتمعوا معه في دار الندوة فنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما لهذا الفتى اراه ينظر اليكم نظرات حادة احيانا ومطمئنة حينا ويتلطف في النظر بعضا والله لو ان حدة نظراته انتظمت افئدتكم لفصمتها قال لهم الولد ده لما بيركز في النظر و ويجعله شزرا ي... لو لو دخل صدركم يفتك بقلوبكم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد يسمع وينظر ويبان في وجهه ان الكلام ده صح الكلام ده لا يقبل الكلام ده خليه افكر فيه وعشان كده انا بنصحك ان في المجالس احد ولادك معاك وعلمهم الادب يسكتوا يسمعوا بس اذا كانت مجالسك فيها ما يستفيدونه ماشي فكان صلى الله عليه وسلم يغذي عقله بحضور دار الندوة ومجالس الاكابر في حلقات قريش حول الكعبة كان يجلس وكان ايضا مثلا يحضر بعض الاحلاف حلف الفضول اللي الرسول قال عنه بعد البعثة لقد شهدت حلفا بدار ابن جدعان مر معنا هذا الكلام لو دعيت اليه في الاسلام لاجبته ايضا يدلك على وفور عقله صلى الله عليه وسلم نفوره من التقليد فرغم ان هو نشأ وفتح عينيه في وسط قوم يعظمون الاصنام ويقسمون باللات والعزى ويذبحون لهبل ومع ذلك لم يسجد لصنم قط بل وهو شاب تاجر حلف له التاجر باللات والعزى قال لا, تع... لا تقسم باللات والعزى فوالله ليس شيء ابغض الي من اللات والعزى طب اتعلمها منين دي محدش علمه محدش قال له ما شافش حد بيقول كده ما سمعهاش من حد ومع ذلك هو بعقله الكامل صلى الله عليه وسلم ينفر من اللات والعزى ايضا عقله نفوره من القبائح صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه كان بينفر من القبائح لم يكذب لم يخن كان اسمه الصادق الامين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لم يخن لم يكذب لم آه ينافق بل كانت يبدو ان السيدة خديجة بينها وبينه كلام فكان يقول لها لا والله لا اعبد اللات لا اعبد العزة فتقول له خلي اللات خلي العزة الزوجة الطيبة الحنينة الموافقة الراضية رضي الله عنها امنا السيدة خديجة خلاص بلاش اللات بلاش العز ما تزعلش صلى الله عليه وسلم عقله كان ايضا من مميزات عقل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعده عن المنازعة والمجادلة فرغم انه لا يشرب الخمر ولا يلعب الميسر ولا يحضر مجالس الفسق والفجور ولا يزني ولا يعبد اللات ولا العزة ولا يأكل ما ذبح على النصب ولا يذبح لصنم ولا يعظم وثنا إلا أنه لم تذكر عنه خصومة قط فينكو يا شبابنا رغم ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش في مجتمع كل المجتمع يعظم اللات والعزى ويعظم هبل ويذبح لهما ويأكل من تحت أرجلهما أرجل الأصنام يعني ويشربون الخمر ودليل كرم العرب ولكن هو ترك كل هذا ولم يناقش أحدا فيه ولم يجادل أحدا فيه ولم يخاصم احدا عليه وانما بالرفق والتؤدة كان ابعد الناس عن المنازعات وعن الخصام لذلك كان احب شاب في قريش الى كل قريش قاطبة اينما يذكر محمد بن عبد الله يقول اه حبيبي مين يقول كده كل الناس كل الناس صغير وكبير رجال ونساء يقولوا ده محمد بن عبد الله حبيبي بيحبوه ليه لحياتي على الفطر لم ينازع لم يشاكس لم يخن لم يكذب لم يؤذي لم يخاصم لم يجادل كمال الكمال العقلي محمد الإنسان الكامل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعالوا نشوف آه، حد اتكلم عن عقل سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال القاضي عياض القاضي عياض له كتاب اسمه الشفاء في التعريف بالمصطفى الشفاء في التعريف بالمصطفى بحقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القاضي عياض في كتاب الشفاء يقول وأما وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه واعتدال حركاته وحسن شمائله فلا مرية أنه كان أعقل الناس كان أعقل الناس وأذكاهم فلا ريب أنه كان أعقل الناس وأذكاهم ومن تأمل تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرهم ومن تأمل تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرهم وسياسة العامة والخاصة مع عجيب شمائله وبديع سيره فضلا عما أفاضه من العلم وقرره من الشرع دون تعلم سبق ولا ممارسة تقدمت ولا مطالعة للكتب منه من رأى ذلك لم يمتري في رجحان عقله وسكوب فهمه لأول بديهة وهذا مما لا يحتاج إلى تقريره لتحققه قال وهب ابن منبه قرأت في أحد قرأت في سبعين كتابا قرأت في سبعين كتابا فوجدتها في جميعها فوجدت في جميعها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا وفي رواية أخرى عند وهب بن منبه قال قرأت سبعين كتابا فوجدت في جميعها أن الله لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله إلا كحبة رمل من بين رمال الدنيا هذه مبالغة نرضاها في وفور عقله صلى الله عليه وسلم الإمام ابن كثير في البداية والنهاية يقول معلوم لكل ذي لب أن محمدا صلى الله عليه وسلم من أعقل الناس الإمام ابن كثير في البداية والنهاية الجزء السادس صفحة 65 معلوم لكل ذي لب أن محمدا صلى الله عليه وسلم من أعقل خلق الله بل هو أعقلهم وأكملهم على الإطلاق في نفس الأمر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللي يتأمل حياة سيدنا النبي واحنا بنتكلم قبل البعثة اما اذا جينا نتكلم بقى بعد البعثة على عقل سيدنا النبي فده موضوع آه، لا ينتهي احنا بنتكلم كل ده قبل بعثته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا العقل الحكيم استقبل الوحي من ربه استقبل رسالة ربه ان عقله كان يومها بيزن الأمة كلها ولذلك فهم عن ربه فهم وعرف وانطبع إذا أردنا النهاردة إن إحنا نقول بقى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم في قضية العقل يبقى الكلام على ان احنا نعبد العقل ان يبقى العقل مش اله يعارض الله لا وانما يبقى العقل عبد هو ده اللي استعمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في فهم الشرع في الرضا بالشرع في الالتزام بالشرع في قبول الشرع في الحياة على مقتضى الشرع هو ده العقل العبد لذلك احنا دايما نقول ان عقلك ده زي عينيك عينيا تشوف لحد الحيطة دي لكن اللي وراها ما تشوفوش دي قدرة العين كده مجال العين لا لا تخترق المصمتات فكذلك ما العقل له مجال يفهم لحد هنا بعد هنا ما يفهمش زي العين لما تشوف لحد هنا وبعد هنا ما تشوفش زي الودن تسمع لحد هنا وبعد دي ما تسمعش زي الايد تطول لحد هنا وبعد كده ما تطولش فنفس الشيء هذا العقل له قدرة على الفهم محدودة بعد القدرة دي ما يفهمش منها القضاء والقدر ذلك في علم حظر علمه اللي هو حكمة الله ممكن اعرف جوانب من حكمة الله في اشياء امامي لكن في اشياء لا اعرف الحكمة فيها ببساطة الفجر اتنين والعصر اربعة والمغرب ثلاثة ليه مفيش ليه اما بغسل ايديا بغسلها لحد المرفقين واما اغسل رجليا اغسلها ما وصلش لركبتين ليه لا هو ده في ال في التيمم طهارة انك تحط تراب على وشك وايديك وتبقى دي الطهارة مدني عايز يختم ربنا يهديه ويتوب عليه هو ده تعبيد العقل عشان كده من عقل سيدنا النبي انهم لما كانوا بيحجوا وقلناها الحمس ما كانوش بي بيقفوا في عرفة يقول لك بمخهم كده ازاي احنا اهل الحرم نسيب الحرم ونخرج الحل لا عقل هو ادم ربنا شرع كده يبقى هو ده العقل فهمتني انا عايزك تبقى رجل تبقى رجل عاقل وعايزك تبقي ست عاقلة عايزك تبقى اخ عاقل وعايزك تبقي اخت من العقلاء ازاي ان نعبد عقلنا لله ان تصير عقولنا عبيدا لله سبحانه وتعالى ان احنا نعيش عبيد فلا نعترض بعقولنا ولا نتطلع بعقولنا ولا نتشوف بعقولنا وانما نجعل حد عقولنا الرضا بالله وبقضائه وبقدره عايز اختم عشان المرة الجاية ابدأ في الكلام على لسان سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكن بقالنا مدة ما اديناش واجب ولا تابعنا على الواجب ولا فتشنا على الواجب عشان كده انا عايز اسألك امتى يا ترى الاثنين والخميس الاسبوع ده صمتهم ولا لا طب ليه هنبدأ نلعب ولا ايه مفيش داعي يا ترى ال11 ركعة مواظبين ولا لا قبل النوم القرآن انتوا هجرتوا القرآن ولا ايه الا القرآن انا مش عايز سيدنا النبي يشتكيك لربنا وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا احنا متفقين على جزئين في اليوم عشان نختم كل 15 يوم جزء بالنهار وجزء بالليل اللي نصلي بيه 11 ركعه او نقراه واحنا قاعدين حتى يا ترى الاذكار اخبارها ايه الاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وقول لا اله الا الله وقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر البقيات الصالحات وقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللي هي الكلمتان الحبيبتان الخمسه دول بتقولهم كل يوم شويه ولا لا انا باكد تاني على الواجب صيام الاثنين والخميس ال11 ركعه قبل النوم وركعتين قبل اذان الفجر قراءه جزئين في اليوم جزء بالنهار وجزء بالليل الاذكار الخمسه اللي احنا قلنا عليهم استغفار وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا اله الا الله والبقيات الصالحات والكلمتان الحبيبتان احنا هنراجع تاني ونبدأ نقرب من ربنا عشان نرضى بيه ويرضينا احبكم في الله واستودعكم, في واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته